الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فلازلنا في خضم السلسلة الطيبة والتي تحت عنوان يعلمون الناس السحر وكنت قد وعدت في الحلقات الماضية بإذن الله جل وعلا أن أتحدث عن سحر عدم الإنجاب وسحر الإجهاض وعن العلاج بإذن الله تعالى المهم أردت استثمار الوقت بإذن الله في هذه القضية المهمة والتي تهم قطاعا عريضا من الموحدين ومن الموحدات لذا أستعين برب البريات وأسرد الأمر سردا علميا أقول بادئ ذي بدء أركز وأكرر على أن السحر داء على أن السحر داء شأنه كشأن باقي الأمراض التي تعتري البشر التي تعتري البشر وهذا داء دفين لا يظهر ولا يعلم إلا عند الحاذقين من أهل العلم المتخصصين في ذلك الباب ولهم معرفة به وما من داء إلا وأنزل الله له الدواء علمه من علم وجهله من جهله المهم للدخول مباشرة واستثمار الموضوع يقول قائل أنتم تتحدثون عن سحر عدم الإنجاب وهل سبق أن تكلم الأول في ذلك هل سبق أن حدث ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو تحدث الصحابة عن ذلك أو تحدث التابعون عن ذلك من أكابرهم وأوساطهم وأصاغرهم أم أن الكلام هكذا أخذتموه من الخبرة والتجربة أقول بل إن الأمر نقل نقلا علميا عن صدر الأمة وعن سلف الأمة ولن أتحدث إلا بدليل من حيث العزو ومن حيث وضع رتبة أيضا حتى يسلم الموضوع لأنني وعدت المشاهدين ووعدت المشاهدات منذ بدأت هذه السلسلة أن تكون مرجعية للجميع علمية وتطبيقية حتى لا يحتاج الإنسان إلى ساحر أو إلى راق أو إلى مشعوذ أو إلى معالج بالقرآن أو ما شابه ذلك والله المستعان المهم سحر عدم الإنجاب قال الإمام الحافظ ابن كثير قال الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن مولد ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه بل رضي الله عنهما وأرضهما ماذا قال بالحرف الواحد قال وفرح المسلمون به أي أن المسلمين لما ولد عبد الله بن الزبير فرحوا فرحا عظيما وفرح المسلمون به لأن اليهود كانوا قد زعموا أنهم قد سحروا المهاجرين يعني لما ولد عبد الله بن الزبير فرح المسلمون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين فرحا عظيما لماذا؟ لأن اليهود زعموا أنهم سحروا المهاجرين فلا يولد لهم ولد يعني انهم عملوا سحر نوع من انواع السحر والمعلوم عرفيا ومحليا واقليميا ودوليا وعالميا ان ابرع الناس في مجال السحر هذا هم اليهود قبحهم الله جل وعلا المهم لما هاجر المهاجرون ونزلوا على اخوانهم الانصار وشاطرهم الانصار الاموال والديار وكل شيء طبعا معلوم ونزل فيهم قوله جل وعلا أي في الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة زعم اليهود حقدا وخسة أنهم قد سحروا المهاجرين ولن يولد لهم ولد ما عادش حد يتولد لهم يعني عملوا سحر للنساء بالإجهاض أو بعدم الحمل مطلقا أو بالعقم غير الطبي هذا تعالوا نشوف إيه اللي جرى بعد ذلك فلما ولد ابن الزبير كبر المسلمون لما اتولد عبد الله بن الزبير بعد هذه الشائعة وبعد هذا الكلام من اليهود وبعد هذا التهديد من اليهود كبر المسلمون تكبيرة ارتجت المدينة على إثرها المدينة نفسها ارتجت من هذه التكبيرة من ماذا؟ من المهاجرين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا الله أكبر الله أكبر لماذا؟ لأن الله قد خيب ظنهم وأبطل فعلهم وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كان المهم أن الله أبطل سحر اليهود فلما ولد عبد الله بن الزبير فرح المسلمون أي من المهاجرين وكبروا تكبيرة ارتجت منها المدينة وقيل إن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه والمعلوم أن أبا بكر له جد هو جد ابن الزبير لماذا؟ لأن ابن الزبير أمه من؟ أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وأرضهما ولذلك جه الجد جه أبو بكر حمل هذا المولود وطاف به شوارع المدينة وهو يكبر لماذا؟ ليشتهر أمر هذا المولود على خلاف ما زعمت اليهود واحد اللي جبت الكلام ده منين؟ بالنص وعدتكم مش هتكلم كده بالنص عزو ورتبة طبعا قلت في البدايه والنهايه 8 الجزء 8 837 الجزء 8 837 والاستيعاب برقم 1384 وفي الاصابه 489 قصد الغابه 2241 وتجريد اسماء الصحابه 3285 ده عشان طلاب العلم عشان الاخوه الاحبه اللي بيدخلوا على موقع القناه بعد ذلك او على موقعنا وبينظروا بعد ذلك في التخريج عشان يقفوا على هذه الامور فتطمئن القلوب باذن الله يبقى يا جماعه سحر عدم الانجاب له اساس له اصل هو ايه لما المهاجرون احفظوا معايا كده المهاجرون لما نزلوا على الانصار في المدينه مدينه النبي صلى الله عليه وسلم زعم اليهود انهم عملوا سحرا للمهاجرين بعدم الانجاب ولن يولد لهم ولد لذلك لما ولد عبد الله بن الزبير حينئذ كانت فرحة كبر المسلمون تكبيرا ارتجت منها المدينة وجيء أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وحمل المولود وطاف به في شوارع المدينة لماذا؟ ليشتهر أمل ميلاده على خلاف ما زعمت اليهود وبينت لكم هذه موجودة فين بالنسبة للعزو كلية تعالوا الرواية الثانية الرواية الثانية بتقول إيه من طريق مصعب بن ثابت لما قدم المهاجرون أقاموا لا يولد لهم ولد لما المهاجرون هاجروا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على الأنصار بقوا فترة يا جماعة لا يولد لهم ولد يعني ما يتولدهمش لا ولد ولا بنت ما في ما في حمل ما في حمل في الوقت دي فترة قالوا سحرتنا يهود أم المهاجرون قالوا سحرتنا اليهود هم اللي عملنا السحر هذا وما عدناش قادرين ننجب فكثرت القالة في ذلك فكان أول مولود يولد هو ابن الزبير فلما ولد فرح المسلمون وكبروا تكبيرا ارتجت منها المدينة على إثر ذلك المهم في النهاية لك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فأذن في أذنيه للصلاة الوادي من طريق الواقدي وهو متروك وهو متروك لسوء حفظه رغم أنه إمام في السير والمغازي يبقى عندنا الرواية الأولانية أخذنا بها بإذن الله والرواية الثانية رغم أني تحدثت في الواقدي إلا أن المعنى ونفس المعنى أو قريب من المعنى ويحمل نفس المعنى بإذن الله جل وعلا أعراض سحر عدم الإنجاب يبقى أنا الأول أهو نحفظ مع بعض الأول تحدثت عن سحر عدم الإنجاب بدايته إزاي حتى بين لنا إحنا كمسلمين وجبت لك الروايات بعد كده أنا بنتقل للأعراض يبقى نركز نمشي مع بعض خطوة خطوة ننتقل من مرحلة ننتقل المرحلة الثانية ننتقل من السلم ده إلى السلم الثاني عشان معلوماتنا يبقى فيها تركيز خلصنا من الامر اه اصلنا الامر بدايه كان ازاي اه ادخل بعد كده في اعراض سحر عدم الانجاب اول عرض ذكروا العلماء اول حاجه هو قالوا عدم الانجاب لفتره طويله عدم الانجاب لفتره طويله يعني جالها الدوره الدوره مره ثانيه الدوره مره ثالثه الدوره مره رابعه الدوره مره خمسه مش حمل وهكذا وليس هناك مانع طبي او عقم يعني في الاصل سلام الاثنين راحوا للأطباء فيش يا جماعة مانع ما فيش مانع طب هل هذا عقيم وهذه عقيمة لا أبدا هذا سليم وهذه سليمة لكن ما في حمل ما في حمل والدورة على طول في ميعادها بتيجي يبقى ده سببه ايه ما في الحالة هذا وسحر عدم الإنجاب يبقى أول حاجة بقوله عدم الإنجاب لفترة طويلة فترة طويلة اللي احنا بنقولها مش معناها تحدد بمدة معينة المهد كذا دورة وما فيش حمل ما فيش حمل يبقى أنا الأول ببحث في أمرين عندي الأطباء والمتخصصين فيش موانع فيش موانع لا في مانع طبي ولا في عقم عند الاثنين يبقى في الحالة دي هذا سحر عدم الإنجاب النقطة الثانية العرض الثاني احفظوا معايا العرض الثاني الشعور بأعراض السحر الشعور بأعراض السحر واحد الحين يقول لي أو واحدة يعني إيه الشعور بأعراض السحر اللي أنا ذكرتها قبل ذلك اللي هي الأعراض العامة للسحر في 16 نقطة الأعراض العامة للسحر اللي أنا ذكرتها قبل ذلك ومش هعيدها عشان ما نكررش الأعراض العامة للسحر وربما المس خاصة عند الزوجة تشعر بالأعراض دي آه نزلت الأعراض وجدتها عندها تماما طبق ما أنا ذكرت آه يبقى فعلا هذا سحر عدم الإنجاب العرض الثالث اللي هو إذا حملت المرأة تحمل ممكن تحمل أهي تحمل إذا حملت المرأة تسقط يحصل لها اسقاطة ما تكملش بعد مثلا كم يوم بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاث بعد أربع المهم تسقط بدون سبب طبي ويتكرر ذلك أنا بأكد جدا عن الناحية الطبية بدون سبب طبي ويتكرر ذلك يبقى العرض دي ممكن تحمل الله عدم إنجاب لا فيها هو تحمل ولكن تسقط طب وبعدين سبب طبي لا ما فيش أي سبب طبي طيب مش مرة واحدة بيتكرر ده اثنين ثلاثة أربعة يبقى في الحالة دي ده سحر عدم الإنجاب النقطة الرابعة الشعور عند المرأة بآلام في البطن آلام في البطن وبخاصة في الرحم الشعور عند المرأة بآلام في البطن وخاصة في الرحم مش أي واحدة تتوهم وتقول أنا عندي كذا لا الأصل ما بتحملش وإن حملت تسقط وبتشتكي من أعراض الأعراض عبارة عن آلام شديدة في البطن وبخاصة في الرحم يبقى هذا عرض من أعراض سحر وهو العرض الرابع بعد كده الشعور بآلام عجيبة أسفل الظهر فوق المقعدة يعني الواحدة تقول مثلا أشعر كأني أضرب في ظهري كأني في ضربات في ظهري آلام في ظهري ظهري دائما أشكو منه من ناحية الأسفل طيب بعد كده شعور بالصداع مع آلام في البطن وضربات في الظهر مع آلام في البطن وآلام في الظهر هذا ما جمعته عن أهل العلم بالنسبة لأعراض سحر عدم الإنجاب يبقى يا جماعة أول حاجة تحدثنا عن قول ابن كثير في هذا الباب في مولد ابن الزبير ثم تحدثنا عن أعراض سحر عدم الإنجاب وأتينا بالستة أعراض للتذكير بسرعة أول حاجة عدم الإنجاب لفترة طويلة فيش إنجاب لفترة طويلة وليس هناك منع طبي أو عقم لا هناك منع طبي ولا هناك عقم اثنين شعور بأعراض السحر عند المرأة تشعر بأعراض السحر اللي ينهي اللي أنا ذكرتها الأعراض العامة للسحر ترجع إليها في نقاط 16 في النقاط 16 اللي أنا ذكرتها وبعدين خاصة عند الزوجة هذا الأمر ثلاثة إذا حملت تيجي تحمل لكن تسقط ويتكرر ذلك مش مرة وتقول لي أنا معمول لي لا لا لا عادي أمر عادي لكن يتكرر ذلك وبدون سبب طبي بأكد بدون سبب طبي ما في سبب طبي لذلك عرض العرض الرابع شعور بألم في الباطن عند المرأة وخاصة في الرحم بعد كده شعور بآلام في أسفل الظهر أس- أشبه بالضربات بعد كده شعور بألم في البطن مع ضربات في الظهر مع الصداع أو ما يشعره تشعره المرأة وتقول إنه أشبه بضربات المسامير أو ما شابه ذلك في الرأس يبقى أنا انتهيت من كده من أعراض سحر عدم الإنجاب بعد كده أسباب عدم الإنجاب المحور الثالث أسباب عدم الإنجاب أنا بحاول أوصل المعلومة حفظا حفظا وليس فهما فقط يبقى أنا انتهيت من الأعراض أدخل لعدم اللي هي الأسباب عدم الإنجاب إيه الأسباب اللي بتمنع الإنجاب أنا ذكرت الأعراض لكن ما ذكرتش الأسباب السبب الأولاني عدة موانع منها الأولاني العقم أول سبب العقم وحدول العقب أي نعم من قوله جل وعلا ويجعل من يشاء عقيما هذا من عند الله جل وعلا والعقم هذا مذكور في القرآن هذا له دلالة الكتاب وله دلالة السنة وعليه سلف الأمة في عقم درش يتكلم فيه من عند الله جل وعلا وهذا بإرادة الله جل وعلا النوع الثاني المنع الثاني بسبب موانع طبية بسبب موانع طبية يبقى أول حاجة ممكن يكون عقيم أو هي عقيمة خلاص أرفع إيدي وبالصبر يؤجر وبالصبر تؤجر بإذن الله جل وعلا بعد كده المنع الثاني مانع طبي المنع الثاني مانع طبي بمعنى المنع الطبي يجي الأطباء يقولوا مثلا عنده دوالي في كذا عندها كذا إلى آخر هذه الأمور يبقى يعاد فيها إلى أهل الاختصاص من أهل الطب يبقى الأمر ده يا جماعة ده شغل أطباء لا تقولوا لي علاج بالقرآن ولا تقولوا لي علاج بغير القرآن أو ما شاء أبدا لا تروحوا لدجال ولا تروحوا لساحر ولا تروحوا لأفاك ولا تروحوا لمعالج بالقرآن ولا تروحوا لواحد راقي أبدا ده شغل أهل الاختصاص للأطباء وإلا لو دخلت الطريق الآخر مش هتنتهي مش هتنتهي يبقى ما دام هذا الأمر المانع الموجود مانع طبي يبقى نذهب إلى الأطباء المرأة عندها هذا شيء تذهب إلى الطبيبة المسلمة الثقة الرجل عنده شيء يذهب إلى الطبيب المسلم الثقة طب المرأة مش لاقية طبيبة مسلمة ثقة بالقوة والإمكانية اللي تقدر تعالجها هل يجوز تذهب إلى طبيب نعم وهذه وهذه فتوى كبار العلماء تذهب إلى طبيب مسلم ثقة معها المحرم في هذه الحالة ويعالجها بإذن الله جل وعلا يبقى المنع الثاني لأهل الاختصاص طيب المنع الثالث بسبب المس اللي بسموه العشق ان يكون عامر مكان او ما شابه ذلك اعجب بالبدن او ما شابه ذلك خلاص والعياذ بالله جل وعلا فيعمل ايه يبدا بقى يضرب يضرب اما ان يضرب في الظهر واما ان يضرب في الرحم واما ان يضرب ما ينزل من الرجل حتى يموت ولا يتمكن يبقى في هذه الحاله هذا نوع ولذلك اهل العلم قالوا يرجع في علاجه الى المس والصنع ففيه الافاده الرابع المنع الرابع السحر المنع الرابع اللي هو السحر المباشر في هذا الباب طيب قبل ما انتقل الى المحور الرابع لابد اكد مره ثانيه على اسباب عدم الانجاب انا قلت يعني حلقه الليله بالذات مش حلقه عاديه ولذلك انا قلت يتهم قطاع عريض من الموحدين ومن الموحدات والإنسان لابد يتمزق ويتألم على إخوانه وعلى أخواته ولابد أنه يستفيد في هذا الأمر حتى لا يحتاج الناس وحتى لا يقع الناس في براثن المجرمين أو السحرة الدجالين ولذلك برجع مرة ثانية نحفظ مع بعض أسباب عدم الإنجاب أنا بدي الحين المرأة اللي تسمعني أو الأخت اللي تسمعني أو البنت اللي تسمعني ما تكونش تسرع عايزة حاجات معينة تسمعها لا افهمي افهمي مش كل شيء يعاد فيه للمشايخ مش كل شيء يعاد فيه الى الكلام لا ابدا ابدا انا بقول عندي موانع المانع الاولاني بسبب العقم ويجعل من يشاء عقيما خلاص هذا لله جل وعلا هذا امر الى الله جل وعلا يصبر وهي تصبر يصبر وهي تصبر والاجر عند الله جل وعلا يحتسب السبب الثاني موانع طبيه يعني راحت كشفت عند الطبيبه وهو كشف عند الطبيب طلع عنده اشياء مثلا محتاج جراحه محتاج كذا محتاج علاج هي محتاجه جراحه محتاجه علاج يبقى نعود الى اهل الاختصاص خلينا مع الاطباء هو يبقى مع الطبيب هي تبقى مع الطبيبه وفي الحاله دي يتم العلاج باذن الله باذن الله باكره يتم العلاج باذن الله فان الله خلق لكل داء دواء ما ينفعش تقول لي لا لا لا لا لا لا الاطباء بيقولوا عندي مثلا محتاج عمليه دوالي جراحه لا لا لا لا, لا, لا, لا. انا خلينا على الرقيه وبلاش دي لا ليه يا اخي ليه يا اخي انا بقول لك اهو فان الله خلق لكل داء دواء الداء ده له دواء علمه من علمه وجهله من جهله يبقى الامر ده يعاد فيه الى الاطباء من اهل الاختصاص الطبيب يعالج الرجل الطبيبه تعالج المراه الى ان ياذن الله جل وعلا ده المانع الثاني المانع الثالث اللي بسموه المس أو العشق عامل مكان سيء مجرم متتبع أو ما شابه ذلك جه خلاص يغار عليها وما أشبه ذلك مش عايز أبدا إن هي تكون لغيره أو تتمكن أو تنشغل بأولاد يبدأ بقى من غيرته وهو طبعا يعني والعياذ بالله يعني قذر صاحب معصية دجال هذا الجني أيضا دجال آثم قذر منحط يعمل ايه يبدا يضرب في الظهر يضرب في الرحم يضرب في الباطن يضرب الشيء اللي بينزل من الرجل حتى يقتله ولا يتمكن من كذا حتى لا يتم الانجاب طبعا وكل شيء باذن الله كل شيء باذن الله كل شيء بايه باذن الله باكد اهو الرابع او العرض الرابع او السبب الرابع في عدم الانجاب السحر اللي هو مباشره سحر عدم الانجاب اللي هو زي ما اليهود كانوا بيقولوا انه بيعملوه للمهاجرين سحر عدم الانجاب سحر عدم الإنجاب بيقوم الساحر بعمله وعايز أقول على شيء وأكد على شيء ممكن يعمل لكن لا يتم بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى وبعدين ممكن يعمل ويقع بإذن الله يبقى كل الأمور مرهونة مرتبطة بإذن الله جل وعلا عشان ما حدش يخطأ في الناحية العقدية طيب أفضل علاج لمثل هذه الأمور للسحر دي اللي هو اللي أنا ذكرته المنع الرابع زي ما العلماء قالوا معرفة مكان السحر وإتلافه أعرف مكان السحر إزاي الله ما أنت جبت لي حاجة برضو يعني صعبة شاقة جدا كيف أفهمها كيف أقف عليها قالوا إما باعتراف الساحر وإقراره ممكن الساحر يجي يتوب ضميره تعبان كيت يقول لك انا عملت وعملت وعملت لفلانه وعملت لفلان كذا وكذا خلاص يبقى الساحر يجيبه ويتلفه الثانيه قال لك بإقرار من ذهب للساحر أو ذهبت للساحر المرأة اللي ذهبت للساحر عشان تكيد الأخرى تعترف وتقول أنا اللي عامله لها عندي الساحر فلاني وأدي العمل أهو سواء كان هيرش أو هيدفن أو يعلق أو إلى آخره يتم إتلافه بإذن الله جل وعلا ثالثة برؤية صادقة المسكينة المعمولة العمل كل يوم بتتضرع إلى الله كل يوم هي محافظة على الأذكار ومحافظة على الصلوات وبتدعو ربنا جل وعلا تشوف رؤية في المنام إن السحر بتاعها معمول مثلا إن هي شربة أو وكلة في الحالة دي شربة أو وكلة آه أعظم أمرات ليه بالخبرة والتجربة آه الألم اللي في البطن العجيبة عجيبة وليس هناك شيء عند الأطباء تروح تكشف ما في ففي الحالة دي بنقول لها تعملي كذا وكذا وكذا ويزول بإذن الله طيب شايفة ان مثلا بتكرر الرش قدام البيت كل يوم تشوف كل يوم ترى والعلامات والدلالات ظاهرة والقرائن ظاهرة يبقى ده سحر مرشوش ويتم بإذن الله يعني المعالجة منه طيب سحر مدفون تراه في رؤية مدفون في الحتة الفلانية وقعت على مكان الرؤية يبقى يخرج ويتم إتلافه واحد يقول لي الرؤية أقول له آه سحر النبي علم بالرؤية سحر عائشة فيما أورد مالك رحمه الله علم بالرؤية أيضا ولذلك لا يستطيع إنسان أن يقدح في ذلك لماذا؟ لأن القدح في ذلك إنما هو قدح في أحاديث صحيحة وقدح في روايات وصلتنا بإذن الله جل وعلا من الثقة ولذلك بقول ممكن برؤية برؤية تعلم ذلك ويتم إخراجه يتم إتلافه وبإذن الله ينجو هذا من براثن هذا الأمر في طرق غير شرعية بقى لمعالجة ذلك عايز أأكد بقى على أساس الناس وقع في محاضير عظيمة جدا مش فقط ان انا اقول للناس ده الداء وده الدواء ما يكفي مش كافي ابدا ان اقول للناس عليكم بالاذكار وكذا وكذا لا ده انا لازم انا افهمهم الشر عشان يتجنبوا الشر دليلك ايه يا عم الشيخ دليل اهو في الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح من طريق حذيفة أنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني مخافة إيه أن يدركني الإنسان يسأل عن الشر عشان ما يقعش فيه مش ده يروح يقول لك يا عم الشيخ أنا عملت كذا وكذا تقول له ربا آه يا ريتني اسأل يا أخي قبل ما تعرف المصيبة اسأل يا أخي راحت للدجال بتحب جوزها خايفة على جوزها بتلاني جوزها يتجوز عليها راحت للساحر راحت للمجرم عملت له عمل ان هي ايه ما ينظر الى كتوه كتوه كتوه مش عارفه ان هي دمرت فيه اشياء عظيمه جدا لا حول ولا ما كنتش اقصد ده انا كنت عايزها بس ما ينظرش لغيري وارتكبت كبيره عظيمه والعياذ بالله جل وعلا الى اخر هذه الامور من اجل ذلك انا هبين هذه النقاط الطرق غير الشرعيه للانجاب اول حاجه ذكرها العلماء من فعل المبتدعه والجهال استحمام الزوجين بخلاصة جنين مجهض يعني يقولوا لهم انت عايز اه عايزه تحملي اه عايز تحمل اه خلاصة الجنين المجهض واحدة اجهضت او واحدة سقطت خلاصة الجنين ولطخي نفسك بيه ويلطخ نفسه فعل دجل فعل شعواذة فعل جهل فتقوم راح عاملة كده وهو عامل كده هذا منكر ظاهر ومحرم نجس ولا يجوز فضلا عن البدعية والإثم والحرمة العظيمة أدا واحدة الثانية خضت الزوجة خضت الزوجة أنا أنا أنا بسيط جدا في الحلقة دي عشان أوصلها الخضة للزوجة يعني إيه خضت الزوجة؟ لخضها وهذا مشهور في الأرياف وفي القرى وعند البدو وعند هذه الأماكن يقول لك خضها لو اتخضت على طول هتحمل يعني أعمل إيه؟ يقول لك جيب حية ثعبان ما تعرفهاش وخليها جلسة وارمي الحية عليها ها تتخض هتحمل بعد كده جيب عقرب وارميه عليها كل ده دجل كل ده هات حربايه وارميها عليها هات عرسه وارميها عليها كل ده دجل ما هو ذكرت حاجه كان في واحد يعني من الغشم كده فقالوا له يعني مراتك عايزه تتخاض ما بتحملش عينين عايزه تتخاض قال لي ايه عايزه تتخاض قال طيب قام طالع على الكوبري اللي فوق النيل العالي تعالى يا وليه طلعت معاه شايفه السمك بتبص قام زيقها في الميه نزلت غرقت ماتت عملت ليه كده عايز اخضها عشان تحمل اه راحت عبلت الميه يلا ضاعت فيبقى في جهل وفي عبط وفي دجل وفي شعوذه وفي افك مش عايزين نقع في هذه ده احنا مسلمين يعني الاصل عندنا تحضر عندنا نضج عندنا كتاب عندنا صحيح السنه عندنا فهم سلف الامه كده مش كل واحد بقى يسمع الخضه دي يقوم رايح مشوح مراته في النيل واللي شوحها تحت قطر وبتاع لا لا ما ينفعش الكلام ده طيب النقطه الثالثه الزار وانا عايز الجماعه في الكنترول الحين يعني برضه يبقوا يظهروا لنا حاجه كده عجيبه الزر لانه منتشر مش في مصر ده في مصر وفي بلاد الخليج بالاجماع دون استثناء وفي العراق في الشام في اليمن باكستان في كل مكان الزار وما ادراك ما الزار لعنه من لعان الاشرار الزار دي لعنه من لعان الاشرار يجيب لك الواحده ويدخلها فوز زي ما انتم شايفين كده المنظر كده عجيب شويه الدراويش دول هم الله الواحد ده حمدته وده بليه وده زلطه ما تعرفش جايين منين ده هي المهم شويه الدجالين دول ويجيبوا الواحده الست تبقى واقفه في وسطهم تماما يقولوا لها ايه بقى عليكي تتهزي من وشمال مثل اللي بترقص بالظبط تقعد تترنح يمين وشمال وهم نازلين بالطبل والضرب والضرب والوليه دي تخيلها بالايه بالنار اللي معاها تخيل تخيل عمليات كلها تخيليه ده يضرب بالصوت الصوت العالي العالي العالي العالي والتاني يلحقها بالصوت العالي العالي العالي وده يجيب الكلب ويذبحه قدامها الرعب والخوف والصوت وصوت الطبل والنار اللي حواليها تقوم من الرعب وقع في الارض يغمى عليها يقول لك بس اللي جواها خرج ايه اللي هيحصل هتحمل وتجيب مولود وهيبقى ذكر يعني امر اعجب من العجب بل في بلد يعني في دوله جارة عربية أمر عجيب جدا يعني في المغرب يا دولة شقيقة وإخواننا وأحبابنا هناك أمر عجيب من هذا الزار يعني هناك يقول لك الملك طارش والملك شامهورش عاملين مبنى عظيم داخل مغارات وحاطين فيه ضريح وحاطين على الضريح بقى يعني كسوه كده كبيره خضراء زي اللي بيعملوها الدراويش والطرقيين وبعدين يقوم داخلين الواحده من دول يقول لها اهو شمهورش ملك الجان اهو احتكمي اليه هو اللي كذا اشتكي له اهو انتوا شايفين المنظر اهو حاطين العرض اهو وده دي المخبأة بتاع شمهورش والملك طارش تدخل عنده ان هو اللي بيتصرف في الكون وهو اللي بيحكم في الكون وهو اللي بيشيل الخلافات اللي بين البشر والدجالين قاعدين هم وبعدين هي تدخل او هو يدخل تقعد تحكي ان الجن ده ظالمني ولابسني ومنعني من الحمل وما بقدرش اولد وان جت اولد اسقط وما شابه ذلك وحاطين لك بقى حواليه بقى صوره سجاجيد وصوره ايات قرانيه وصوره حاجات على اساس ان هم ياخذوا اموال الناس ويبتزوها بالحرام ويوقعوهم في الشرك والعياذ بالله حتى ان كان راجل او اهو ده اهو ده مش راجل اهو صوره راجل اهو مش عايز اقول راجل اهو اشبه الرجال يجي يعمل زي القرد كده اهو يعني كانك في م... آه كانك بتشاهد عالم الحيوان هم يعملوا له وهو ايه لغايه ما الاخر لك ده الجذب الجذب فين ده هو عنده انيميا ومن الدوخه والتنطيط هو نعم واقع في الارض وبعدين يقول لك فلان حكم فيه خلاص اتعالجوا هتولد باذن الله كل ده دجل وكل ده شعوذه والعياذ بالله طيب انتقل من دي الى النقطه اللي بعدها غايه في الاهميه النقطه الرابعه دي مشهوره جدا جدا تلطيخ الجسد بالدم تلطيخ الجسد بالدم دي من الطرق المحرمه طبعا ولا على فكره ولا هي طرق للانجاب ولا اي شيء دجل مشهور بين الناس فقط تلطيخ الجسد بالدم قال ابن باز الشيخ ابن باز رحمه الله قال اما الاغتسال بالدم اللي بروحوا يعملوا كده يجيب الدم ويغتسل به عشان يبقى عنده حمل وهي تجيب الدم وتغتسل به عشان تحمل منه يعني خلوا بالكم ازاي يعني هو عنده عقم يحط الدم كده خلاص هيبقى فيه حمل وهي تحط الدم كده وتكبه على جسمها وتدهن به الجسد وتلطخ عشان هي تحمل منه اهو شيخ ابن باز بيقول ايه ابن باز يقول بالحرف الواحد في فتاوى المرأة المسلمة صفحة 12 بالحرف الواحد يقول اما الاغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر ومحرم نجس ومحرم نجس ولا يجوز التداوي بالنجاسات ولا يجوز التداوي بالنجاسات بالنجاسات لا يجوز السلام عليكم
السلام عليكم وبركاته اهلا وسهلا اهلا بك سامحنا يا شيخ تفضل آه، حضرتك لي زوج لي زوجتي
نعم لي زوجة نعم آه، آه، قرأت عليها قرآن رقيتها في يوم أي نعم فقرأت عليها القرآن فأغمي عليها وتكلم عليها أحد قال إني مسلم هكذا مم.
وخفت عليها مم.
من من بعد أتيت بأحد الأشخاص ليرقيها مم.
فرقاها عندما رقاها آه، تكلم عليها نفس الشخص وقال أنا موكل بسحر و- وهذا السحر آه، القصد منه أن ت- أن تعيش هذه الزوجة في هم وغم ايه وأن تطلق من زوجها و- وهي معنت- إلى الآن تشتكي من هذا العرض ولا أدري ماذا أفعل
طيب ولا تريد الذهاب لا تريد الذهاب إلى دار أهلي لا إيه.
تريد الذهاب إلى دار أهلي أي.
وعندما تذهب إلى دا- دار أهلي ترى أشياء آه، ويخيل إليها أشياء إلى درجة أنها تقول لي أريد الموت ولا, ولا أريد الذهاب إلى أهلك مم.
ولا أدري ماذا أفعل رقيتها آه، قرأت القرآن على ما البقرة والفاتحة والمعوذتين ثلاث وآ- والإخلاص ثلاث ولما- والصافات والسدر ورقيت بها واغتسلت وشربت منها ثلاث أيام فتقيأت عندما تقيأت قالت لي كأني كنت في بيت مظلم وخرجت منه صح
ولا ادري ما هو الى اليوم اليوم في الصباح ص- صارت نفس ال... نفس الشيء اغمي عليها وقرات عليها القران ثم استفاقت وف- ولديها شيء اخر سي- سيدي عندما عندما تغضب يغمى عليها اه, آه.
كثيرا اي نعم طيب هذه من الاعراف طيب إن شاء الله تقرأ عينك أجيبك بإذن الله أجيبك إن شاء الله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا شيخنا أهلا بيك مرحبا
لو سمحت يا شيخ بس بعد إذنك يعني تفضل علمت أن زوجتي معمول لها سحر يعني آه
ماشي يا شيخنا آه تفضل آه السحر دوت آه مش عارفين في ناس بتقول مرشوش وفي ناس بتقول آه، مشروب ان هو مشروب مشروب يعني
مين الناس فمش- دول؟ مين فانا الناس؟
مش عارف نعم لا مين الناس اللي بيقولوا؟
واحد شيخ يعني جاء عمل رقيه شرعيه شيخ نحسبه على خير يعني.
آه وقال بناء عليه يعني شاف حاجة يعني؟
اه حضر عليها آه وحدث و- حدث آه، كلام حدث.
وكده؟
اه واتكلم مم.
فاهمني ورحنا لواحد تاني مش عارفين بقى دجال ولا ايه يعني الله اعلم يعني بس برضه بالرقيه الشرعيه بس مش عارفين نظامه ايه بالظبط يعني آه بس اعطانا حاجات يعني اعطانا زيت زيتون وزيت بركه وازازه كده ما- اللي هي دم غزال بيقول او حاجه زي كده مم.
فاهمني ومش عارفين نعمل ايه والله العظيم بتبهدل اخر بهدل يعني يا حول هي الاول ولا قوة.
الاول كانت تعبانه كتير كتير يعني الحالات بتيجي وتشنكات وحاجات زي كده أي نعم ودلوقتي بقى يعني لما رحنا الراجل دوت اللي حكت لك عنه بتاع دم الغزال الحاجات ديت آه، دلوقتي بقى بيجي لها ايه بيجي لها مغص كتير جدا بالليل فاهمني مغص آه.
وضهر والمغص بقى بيت- بيتحرك من مكان لمكان فاهمني يا شيخنا آه آه آه نعم فمعلش ارجوك والله العظيم انا حاضر تعبت جدا حاضر يا يعني حبيبي حاضر على رأسي على رأسي السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا عامل ايه يا شيخني؟
حياك الله والله اني احبك في الله يا عم شيخ حبك الزوجي الذي احتري من أجله انا والله نفسي يعني آه، اكلمك على الهاتف لكن انت الاوقات حضرتك بترد فيها ميتي احنا ردين اليوم على 52 استفسار والله تفضل طيب أ- السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ازي حضرتك يا فضيلة أهلا الشيخ بك رحمك الله الله يحفظك لو سمحت ربنا يديك الصحة يا شيخ تحت آه، أمرك.
كنت عايزة حضرتك بس أسأل حضرتك على حاجة تفضلي بنتي حضرتك معايا ب- بنتين آه، منهم آه، آه، يعني الاتنين حضرتك بيجي كل آه، شهر كده زي- زي ياخدوا زي حقنة اه ع- آه، ف- آه، كل مرة تقول لي بنتي آه، انا خدت حقنة يا ماما ففي مرة بشوف كده فاخداها فشفت حضرتك الدم هو نازل وبي- وبيشرب كده مكان الحقنة آه.
كل مرة بتاخدها بقى اوقات تاخدها كل اسبوع اوقات كل عشر ايام كل شهر اه و- آه، وه- هي واختها نفس الحكايه هم تعبانين خالص يا فضيلة لكن في الشيخ.
الحياة ما بياخدوش أي إب- أي إبر ولا حاجة ها لا ما بياخدوش حاجه خالص بس هي بي- بياخدوها كده حضرتك و من- مناما ولا يقظة ويقظه يقظة اه هي الأعمار كم سنة آه، الأعمار حضرتك آه، الصغيرة 16 والكبيرة 17 بس الكبيرة برضه سلوك- لكن بطلت شوية سلوكهم لكن سلوكهم طيب و- وعلى دين وكده اه آه، بفضل من الله ونعمة الحمد لله اه بس آه، فضيلة الشيخ بقى آه، يعني الكبيرة ح- شافت رؤية إن هي شربت عند صاحبتها عصير مانجا وف- ومعمول لها فيه عمل شافت آه.
في الرؤية كده اه وهي فعلا شربت عند صاحبتها عصير مانجا اه اه بس احنا ما فيش اي صله خالص ل... ل... ل... لوجه انهم يعملوا لنا حاجه اه اي نعم اي نعم مش عارفه بقى راي حضرتك ايه حاضر حاضر على ماشي رأسك جزاك الله كل خير تحت ومتعك أمرك.
بدوام الصحه والعافيه جزاك الله كل خير جزاك الله كل خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ايوه تفضل لو سمحت يا اخي انا عاوز اكلم الشيخ معاك الشيخ معاك تفضل لو سمحت يا شيخ محمد انا عندي زوجتي حملت ثلاث مرات اه والجنين والجنين يموت في بطنها اه اه فيعني التحاليل اثبتت ان ما فيش اي مشكله اي نعم ويعني مش عارف انا يعني ده ممكن يكون سحر ولا يكون ايش بالضبط طيب بالنسبه للاعراض النهائيه ما بتشتكيش ابدا من الام في البطن او اسفل الظهر او صداع لا ما بت... يعني احيانا يا دكتور ها احيانا إيه- هي بج- بجوارك الحين جنبك لا لا لا لا لكن ما انتش متذكر ان كانت بتشتكي من ظهرها من اسفل او البطن او كده بتشتكي وبس احيانا مش هقول يعني ما ايوه احيانا مش على طول اه ايوه طيب يا حبيبي حاضر حاضر إن شاء الله.
ماشي شكرا حاضر وانا اخذ بقى فتره كده ماده علميه وبعدين اعود للاجابات ان شاء الله رب العالمين. قلنا طبعا قضيه تلطيخ الجسد بالدم والعياذ بالله جل وعلا، قال ابن باز اما الاغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر ومحرم نجس ولا يجوز التداوي بالنجاسات، فتاوى المراه المسلمه قلت صفحه 12 للشيخ ابن باز رحمه الله. يعني ايه؟ المراه بتعمد الى ذبيحه يا جماعه تروح مسلخ او غيره وتقوم جايبه الدم وبعدين تلطخ بيه جسمها آه، آه، آه، احمد اخي الزغبي لما حب يعمل كتاب الصواعق وكان في مكان ما مثل هذا بيضرب القدر يعني بيشتري اشياء لقى واحده راح للجزار بتقول له والله اللي انت بتذبحها دي ذكر ولا انثى الجاموسه دي ذكر ولا انثى قال لا ليه يعني في الفرق بين الذكر ولا الانثى قالت لا لا لا، انا محتاجه ذكر قال لا دي ذكر قالت له انا عايزه الدم جايبه معاها قاروره تاخذ الدم في القاروره ثم وقف احمد ليه قالت اصلا يعني الشيخ وصف لي ان انا الطخ جسمي واكب على راسي وزوجي كمان احنا نحمل على طول لان احنا بقى ثلاث سنوات ما فيش اي حمل على الاطلاق طبعا حذرها ونبهها وبين لها لكن والعياذ بالله جل وعلا احيانا الجهل يتحكم في راس الجاهل ونتيجه للرغبه والعياذ بالله جل وعلا يقهر الشيطان عقل ضعيف الايمان اللي هو صاحب الهمه الدنيه والعياذ بالله جل وعلا. النقطة اللي بعد كده في طريقة مشهورة طبعا عند الدجالين وعند الكذابين والأفاكين والبسطاء اللي هي الكتابة على عورة الرجل وبطن المرأة ووضع الأحجبة يعني إيه؟ كتابة على عورة الرجل المغلظة يجي ساحر يكتب له يعني أشبه بآية قرآنية أشبه بكذا أشبه بقسم أو ما شابه ذلك والعياذ بالله جل وعلا وبعدين يقوم جاي للواحدة ست يقول لها نامي على ظهرك ويكتب آيات على بطنها أو يكتب أشياء وهذا مما لا يجوز ولا يجوز له أن يطلع على ذرة من جسدها بعد كده وضع الأحجبة على الاثنين على عورة الرجل المغلظة وعلى بطن المرأة وما تسيبوش الحجبة دي ليه لأن لو تركتوها لا يحصل ما فيش أي حمل ليه اللي هتخليكم تحملوا أعوذ بالله أعوذ بالله بالاعتقاد في ذلك شرك واضح والعياذ بالله جل وعلا فضلا عن العمل نفسه عمل دجل وعمل شعوذة وعمل فيه إثم وبهتان ومعصية ولا يجوز الإنسان أنه يعتقد أن الكتابة على السوء المغلظة هذه أو أن الأحجبة دي هي اللي بتجيب الحمل وهي اللي بتخلي الإنسان تحمل وهي اللي بتجعل الرجل يكون عنده قدرة أيضا على أن زوجته تحمل أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من الكفر بعد الإسلام وأعوذ بالله من العمى بعد البصيرة وأعوذ بالله من الضلال بعد الهدى طيب آخر طريقة أذكرها قبل أو قبل آخر طريقة أذكرها في هذا عشان الناس كلها تبقى على علم تتجنب الدجل الموجود ده طريقة الفول طريقة الفول ما كنتش مصدق لغايه ما تاكدت منها بنفسي عند راجل بيقولوا عليه ولي وصل لمرت- لمرتبه القطب او الغاوث وفي الحقيقه انتوا عارفين يعني عقديا ما عندنا الاولياء الا على قسمين اولياء للرحمن واولياء للشيطان اولياء الرحمن هم أصحاب العقيدة الصحيحة الذين يتابعون محمدا صلى الله عليه وسلم ويجتنبون المعاصي والمحرمات ويتقربون إلى الله بفعل الطاعات المهم القسم الثاني والعياذ بالله جل وعلا القسم اللي هو الاولاني اولياء الرحمن على قسمين منهم السابقون في- ومنهم المقتصدون منهم السابقون اللي هم بيتقربوا الى الله بفعل الطاعات ويتجنبوا المعاصي والمحرمات بل هم يتقربون الى الله بفعل القربات ودائما هم على محبه الله جل وعلا وفعل النوافل الى اخره من باب قوله جل وعلا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به الى اخر الحديث الوارد في صحيح مسلم هم دول انما المقتصدون الذين يفعلون الطاعات ويجتنبون المعاصي والمحرمات برضه واضح من خلال النص اللي هو وارد في صحيح الامام مسلم في الحديث القدسي حته ولي بقى قاعد لي في بتاعه ومضلمها لي ويدخل لي في خلوه مع الشياطين ويقول لي بيروح ويتغطى ببطانيه ويروح يبقى في الحرم ويروح يبقى مش عارف فين ويروح يصلي في الكعبه ويروح يصلي فوق الكعبه و... وكان كل ده دجل وكل ده شعوذه وكل ده باطل وكل ده افك وكل ده محرم بل بالعكس ربما يصل والعياذ بالله الى مرتبه اللي هو والعياذ بالله الخروج والعياذ بالله جل وعلا وهذا ظاهر من افعال البعض المهم حتى ما بيوصل للمرحله دي يقول لك اترفع عنه اللح... اترفع عنه ال- ال- الحجاب ايه الحجاب اللي اترفع عنه لا عاد لا بصلي ولا عاد بصوم ولا عاد كده خلاص وصل وصل وصل فين وصل الى الشيطان الرجيم والعياذ بالله الرحمن الرحيم المهم الفول الفول ده بيعملوا فيه ايه بالظبط مدعي القطبية أو الغوثية دي أو الولاية بيبقى قاعد الناس كلها تروح له شفت واحد بيجوله من يعني آلاف مؤلفة آلاف آلاف مؤلفة يبقى قاعد كده دخل له الزوج والزوجة يحملوش عندهم موانع يقوم يقوم جيب حبوب معاه فول يجيب الحباية الأولانية يكسرها اثنين ويقول للزوج كل النص ده وانت كل النص ده جيب حباية ثانية ويقوم قاسمها اثنين ما تروحوا انت كل النص دي انت كل النص دي وجيب حبايه ثالثه ويتمتم عليها بكلام ولكنه بيقرا على اسم الاعظم وكده كل ده دجل وشعوذه لكنه بيقرا على السريانيه كل ده دجل وشعوذه وبعدين يقولوا خدوا النصين دول بقى انت النص معاكي وانت النص معاك لما تيجي تنام حط دي تحت المخده وانت تيجي تنامي ضعي دي تحت المخده يعني الوساده وبعدين اوعوا تشيلوا النص حبايه فول ليه لو راحت ضاعت الامور كل ده دجل وشعوذه وافك وباطل والعياذ بالله جل وعلا وما فيه ذره من صدق والعياذ بالله جل وعلا الطريقه التي تلي ذلك بيسموها طريقه البول البول دي عجيبه قوي يعني ايه في ال- طريقه اللي يقول لك ايه عشان يتم الانجاب طريقه البول يروحوا للساحر الساحر يضع يده على راس المرأة وبعدين يتمتم وعشان يلبس عليهم ويدلس عليهم يقرأ بآيتين من كتاب الله جل وعلا وبعد كده يتمتم ويدعي أنه يقرأ بالسريانية لكنه يقول الكلمات السحرية والكفرية وبعد ما يقول الكلمات السحرية والكلمات الكفرية على الدماغ يقوم أطلق البخور وبعد ما يطلق البخور يقوم جايب الطلاسم ووضعها على الراس دي وعلى الراس دي وبعد ما يعمل كده ويخلص يقول لها ايه نفسك تبولي عايز تدخل الحمام ان قالت اه وتجري هتحمل دي هتحمل فورا يعني قالت لا يقول محتاجه كذا جلسه كل ده باطل كل ده افك كل ده جهل كل ده شعوذه واتقوا الله جل وعلا لان فعل الساحر ده فعل الكفر واللي بيروح له مرتكب كبيره طيب بعد كده قضيه القبور والاضرحه دي اظن يعني مشهوره نار على علم تلاقي الزوج واخد الزوجه وجاري جاي لك يا سيدي فلان جاي لك ماشي جاي له ماشي منين ولا جاي له متنيل ولا حتى راكب حمار المهم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد ده شدد الرحال ورايح مسجد قبوري مسجد بدعي والعياذ بالله رب العالمين مسجد مهر الله جل وعلا بل يدعى فيه غير الله ويروح يقوم يجيب النذور وينذر لهذا الميت لعن الله من نذر لغير لعن الله من ذبح لغير الله هذبح لك يذبح له ينذر له والنذر عباده ويدعيه يا فلان خلي زوجتي تحمل وخلاها تعمل وده هي ونذرا عليه كل ما هجيب لك كذا دعاء أدعاء عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا ولو صرفت لغير الله جل وعلا كان شركا أكبر فقاعدين يقعوا في الشرك وفي الآخر المسؤولين عن المسجد مع الجهات الثانية بتقسموا بتقسموا الغنيمة والعياذ بالله لما يفعلها مجرم يسلب الناس أموالهم ويوقعهم في الدجل والسحر والكفر والعياذ بالله جل وعلا ولذلك أنا أنصح بعدم التوجه مطلقا هذه يتأتى منها والعياذ بالله أفعال المعاصي يتأتى منها المحرمات والبدعيات يتأتى منها الشركيات أصلا اللي هو الشرك الأكبر والعياذ بالله جل وعلا بعد كده حاجة آخر طريقة لبس المرأة الخرزة لبس المرأة الخرزة الله عجيبة حتة الخرزة دي المهم يقول لك ايه ده اللي بيسموه عندنا العلماء الرأي المسخوط بالسين رأي مسخوط يجي يقوم يعمل ايه قال ربيعة من ألبس امرأة خرزة يجي يلبسها كده فتلة فخرزة ليه لولا قارئ عليها هتخليها تحبل شوف لك من ألبس امرأته خرز لكي تحبل أو لا تحبل فهذا من الرأي المسخوط هذا من الرأي إيه؟ المسخوط كتاب الجامع في السنن والأداب والمغازي والتاريخ لأبي محمد القيرواني صفحة 236 هقف بقى عند هذا الحد وابدأ أجيب على الأسئلة بإذن الله جل وعلا لأن لو تكلمت أكثر الموضوع يعني أظن يعني كبير مش سهل والعلاج هذكره بعد ما أجب على الأسئلة زوجتي قرأ- قرأت عليها القرآن أغمى عليها تكلم عليها كذا المهم وشخص آخر المهم قال سحر المقصود هم وغم وطلاق يخيل إليها أشياء تتمنى الموت على الذهاب إلى أهله إلى آخر هذه الأمور طبعا حكاية النية بتتمنى الموت ب- على أن هي تذهب إلى أهل الأخ ده بسبب حاجة كل اللي بيروح يعالج يقول آه مسحورة واللي عاملها أهله يترسب في العقل الباطن عندها ان اهل الرجل ده ما بطلوش اعمال لها تكرههم تمقتهم الامر يستحيل ذهابها الى هناك يترسب الامر حتى تتعايد ذلك لدرجه ان هي لا يمكن تفكر تذهب الى هناك عندها الموت اهون او الطلاق اهون من ذلك وفي الحياه لا بيبقوا عملوا شيء ولا في اي شيء وكل هذا من الججل والتلبيس المهم الاعراض اللي موجوده دي اعرض مس وسحر اعرض مس وسحر المس انسان تقي صالح انت انت ما تجيبش اي حد غريب ما دمت تتقن عالجها باذن الله جل وعلا من المس انما قضيه السحر باذن الله عايزك ما تستعملهاش الا اللي هقول لك عليه الطريقه هذه اللي هقولها ليست عجيبه من كتاب الايضاح المبين لكشف حيل السحره والمشعوذين واليه المجموع الثمين من فتاوى اهل العلم المعتبرين اللجنه الدايمه اللي هو ابن باز وابن عثيمين والمجموعه اللي هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين والمجموعه الطريقه بتقول ايه اللي انت تستعملها بالنص لحاله زوجتك هتجيب كيلو عسل كيلو عسل صافي ابيض وبعدين تضع عليه مسحوق الحبه السوداء تطحنها تقلبها فيه تقرا الرقيه الشرعيه كامله تقرا الرقيه الشرعيه كامله واحد يقول لي الرقيه الشرعيه اللي اقراها ايه طبعا الحديث وارد عند الامام الحاكم في المستدرك فيه ضعف قلت لك هتقرا الفاتحه والبقره من واحد لخمسه الايات ومن 163 ل 164 والايه 255 ومن 285 ل 286 ومن ال ومن هتقرا كمان من ال عمران 18 الايه رقم يعني والاعراف 54 المؤمنون من 115 ل 118 صفات من 1 ل 10 الحاشر من 21 ل 24 الجن رقم ثلاثه المعوذات ثلاث مرات اللي يقول راح المعوذتين وبعدين تضيف عليهم في القراءة آيات فك السحر اللي هي في الأعراف من 117 ل 122 وفي سورة يونس من 79 ل 82 وفي سورة طه من 65 ل 68 تقرأ دي كل يوم قبل الفطار بفترة تاخذ ملعقه مع بالتسميه مع التكبير باذن الله جل وعلا بسم الله الله اكبر وعندها يقين بان الله هو الشافي بان الله هو الشافي بعد كده هتستعمل دي بعد كده تستعمل حاجه بس خالص اللي هي تجيب ميه طاهره عذبه تقرا عليها رقيه شرعيه مع يد فك السحر اللي انا ذكرتها دي وبعدين كل يوم كل يوم حتى لو مره الصبح مره بالليل تشرب وتغتسل بالتسميه مع التكبير تشرب وتغتسل يزول عنها باذن الله جل وعلا وانا بقول للاخ اهو التزم ما اقول وبلاش تجيب اي حد يقرا عندك في البيت او ما شابه ذلك ليه لان الامر ما يحتاج ان شاء الله جل وعلا وبعدين انا لا اؤيد على الاطلاق ان يبقى فيه مستشفيات للعلاج بالقران دي بدعه ولا حتى اللي في المملكه العربيه السعوديه يعني ان يعمل لك مستشفى او دار رقيه او ما شابه لم يحدث على الاطلاق ولم يحدث عند سلف الامه ولم يثبت على سلف الامه ان كان فيه دور للعلاج بالقران ولم يثبت ان احدا تفرغ للعلاج بالقران ابدا من سلف الامه ده من فعل الفاضيين والفارغين واللي ضايعين المهم انا بقول انت انت وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو انت الح على ربك في الدعاء انت اللي متالم اكثر وهي تلح على ربها في الدعاء طب اللي بقول لك عليه ان شاء الله باذن الله باذن الله تبرأ علمت إن السؤال الثاني الاخ بيقول علمت ان زوجتي لها سحر قولوا مرشوش قولوا كذا المهم عندها مغص المغص هذا المتحرك في البطن المغص المتحرك صحيح اللي انا بقوله لك يا اخي طريقه اللي أنا ذكرتها منذ قليل طريقه العسل هذه من كتاب الايضاح المبين زي ما قلت لك ويليه المجموع الثمين وعليها مسحوق الحبه السوداء وتقرا عليها ما ذكرت هذه خذ منها باذن الله بس انت تضيف اللي هو المغص المتحرك هذا تضيف تجيب زيت زيتون لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان ناكله وان ندهن به فانه من شجره مباركه كما في الحديث الصحيح تقرا عليه وبعدين هي هي تقرا عليه وتمسح البطن كل يوم تمسح البطن مكان الالم هذا تمسح البطن تسمي وتكبر وتمسح مكان البطن يزول باذن الله جل وعلا السؤال الثالث كان بيقول ال- الاخت اللي عندها بنتين المهم الامر عجيب شويه بتاعهم اللي هو حكايه الحقنه هذه هي مش بتبقى حقنه هي بيسموها القرصه او مكان ما يشبه القرصه يعني في واحده تقوم من النوم مثلا تلاقي زي ما يكون في آه، تقريص كده في الجسم عايز اوضحها اكثر يعني تلاقي بقع بقع زرقاء او بقع حمراء كده علامات زي ما يكون واحد قرص واحد او ماسكها كده يعني ضاغطها ضاغطها جامد واحيانا تجيب دم مكانها يجيب دم هذا بالاخت بقول لها لا تعمله بالضبط بالضبط باذن الله طريقه الماء الطاهر العذب تقرا عليه الرقيه الشرعيه اللي انا ذكرتها مع ايات فك السحر البنتين كل واحده تقرا هكذا تشرب تشرب تشرب وتغتسل هكذا الى ان يزول باذن الله ومع هذا زيت الزيتون في اماكن الذراعين كاملين باذن الله مع القراءه عليهما ايات الرقيه الشرعيه وايات فك السحر يزول باذن الله وقريبا جدا ان شاء الله السؤال الاخير اخي بقول زوجتي حملت ثلاث مرات الجنين يموت في بطنها والتحاليل سليمه هذا ده, ده اللي هو الطرق اللي انا كنت اذكرها خمس طرق وهقول لكم عزوها ومكانها وتحقيقها في علاج سحر الاجهاض باذن الله العلاج ده جيبوا لكم طبعا من كتب شتى ومحققه باذن الله جل وعلا وادلكم على المواطن والنقاط باذن الله وسامحوني انا جت الحلقه رغم والله المرض لكن يعني اثرت ان ما اتاخر عنكم وباذن الله الحلقه الجايه هتسمعوا الاجابه العلاج كامل اللي فيه شفاء باذن الله مع علاج سحر التبوير يعني سحر التبوير وعلاجه ايه اسال الله ان يتقبل مني ومنكم وعلى فكره ده مش مجرد كلام ده عندنا عقيدة عقيدة بأن الله هو الشافي وكل قصدي أن يقوى اعتقادكم في الله جل وعلا واتركوا هذه الأبواب واثبتوا على التوحيد وحافظوا على الصلوات وعلى العبادات وحافظوا على الأذكار الشرعية واعلموا أن الشيطان ضعيف وأن كيده ضعيف أسأل الله أن يحفظ الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته